سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس
السلام عليكم ورحمة الله حمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد أحبتي في الله وما زلنا نتواصل مع صنم الأنا في برنامجنا حطم صنمك الحقيقة كنا توقفنا امبارح عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه يرتفع بنفسه يتكبر على خلق الله تبارك وتعالى بيعظم صنم الأنا زي ما اتفقنا حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم يمكن كنا توقفنا عند حاجة مهمة قوي في حتة الأنا في مجتمعنا وفي حياتنا اللي احنا اتكلمنا فيها من حيث النسب من حيث العمل تاكل وتشرب يعني انت ساعات تقول لواحد مثلا انا عازمك وفلان يقول لك يا راجل فلان ده يقعد معانا على الترابيزه يا راجل اتقي الله مش كده فأحيانا أحيانا يرى الإنسان الأنا كبيرة جدا آه قلت لكم امبارح أنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفنا عند حدود أنفسنا فعلمنا أن المقياس لابد أن يم- يكون مختلف في النظرة المقاييس بتاعت الناس مختلفة اللي عنده مال وقوة وسلطان وجاه وحظوة ونسب وما شابه ذلك اللي بيحصل انه الناس بتبتدي تنظر له نظرة مختلفة عن الأصل النبي مش عايز كده صلى الله عليه وآله وسلم إنما النبي علمنا في في- لما قلنا حديث امبارح رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له تعرف يعني إيه لا يؤبه له دي يعني تعرف- ده واحد آه، مش في العين خالص مش في الكدر احنا عنينا في المناسبات تبقى في الكدر يعني انت لو رايح مناسبة عند ناس بتلاقي نفسك كدر عينك رايح على ال- ال- اللي ليك مصلحة مثلا عندهم اللي انت متوقع ان ان دول ممكن تست... يعني بص من الاخر بتلاقي تحركات بتحصل عندك في نظرتك للناس قد يتحرك فيها الانا فما تكلمش الا مستوى معين وما تتعاملش الا مع مستوى معين وقد تجد من وراء هذا المستوى مصلحة شخصية في مجال ما فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد في حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري ومر رجل فما تقولون في هذا ده واحد معدي عشان نعرف ان القصة قصة دين مش قصة حاجة تانية خالص ما تقولون في هذا قالوا هذا من أشراف الناس حري إن خطب أن ينكح وإن تكلم أن يستمع له وإن شفع أن يشفع ده حاجة يعني فوق يعدي واحد تاني رجل فقير كده وما تقولون في هذا قالوا هذا رجل من فقراء المسلمين حري إن نكح ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن تكلم ألا يستمع له الدين عشان هو ده اللي بيعظمنا مش بيعظمنا حاجة تانية لا احنا بنتعظم بجاه ولا بسلطان ولا بعلم آه، م- م- ملوش تطبيق في واقع حياتنا ولا بمكانة اجتماعية ولا ان انا ابن عيلة فلان يعني في ناس لسه عندها الامراض دي لحد دلوقتي لكم ان تتخيلوا ان مثلا ممكن واحدة تكلمني في تليفون تقول لي متقدم لي ابن عمتي مندوب مبيعات وراجل متدين جدا وربنا كرمه بيقبض مرتب يعيشنا مستورين ولكنه رفض طب ليه يا ست رفض عشان مندوب مبيعات الاب قال انا بنتي مثلا متخرجه ليسانس اداب ولا ليسانس حقوق فلازم ليسانس وليسانس بكالوريوس وبكالوريوس وده مجتمع ده مجتمع الانا ده مجتمع تضخيم الذات ده مجتمع ما بيعرفش المقاييس النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفقير هذا خير من ملء الارض من هذا طيب نبتدي منين الحكاية الحقيقة بعد كل المقدمة اللي أنا قلتها دي يعني احنا لسه ما دخلناش في الموضوع كل دي مقدمة اعتقد ان البداية انه لازم نتوقف فيها عند قول الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يعني إيه؟ هي دي القاعدة التي ستبدأ تستخدمها كمعول تحطم به صنم الذات ووثن الأنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أي لا غنى لأحد عن الله تبارك وتعالى القاعدة دي هتدعونا علشان ما نشوفش نفسنا بقى انه في في كتاب الله جل وعلا لفظ يتفكرون القرآن بيحب ان احنا نتفكر يريد منا ربنا جل وعلا ان نتفكر ومحاور التفكر في القرآن كثيرة جدا يعني محاور القرآن عندنا كتير قوي قوي قوي بيتكلم فيها القرآن عن مسألة التفكر ثمان محاور القرآن يكلمنا عن التفكر أنا هسردهم بسرعة بس هقف عند قاعدتنا اللي اتفقنا عليها لا غنى لأحد عن الله طب لا غنى لأحد عن الله تبقى إزاي لما الواحد يبص على نفسه كويس يعرف أصله كويس يعني النهاردة لما واحد ماشي وعلي بن أبي طالب أو كما يروى أحد الصالحين بيقول له يعني اهدى شوية على مشيتك يعني ايه اهدى شوية ما هو القرآن علمنا كده ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها خلاص فاللي حصل انه قال له على مهلك فقال له انت مش عارف انا مين هذه اللفظة اللي انا قلتها اتقالت في ايام السلف الصالح وما زال هذا الجين الوراثي بيمتد عند اصحاب الكبر واصحاب الانا من اللي كانوا موجودين في المجتمعات دي إلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة فكرة إنه حضرتك تكلم واحد يقول لك أنت مش عارف أنا مين يا ابني أنت مش عارف أنت بتكلم مين الكلام ده كله يمكن بتشوفه في الإشارات في الشوارع وبين خناقات الناس وفي كل مشكلة تجد إن يعني واحد بيتكلم يقول التاني إيه أنت مش عارف أنا مين أنت مش عارف أنا ابن مين هو ده خلاص فاللي احنا عايزين نتوقف عنده الحقيقة أولا بسرعة كده محاور التفكر التمانية في كتاب الله الله جل وعلا في القرآن أولا قال لنا لابد أن نتدبر في الآيات المتلوة احنا في شهر القرآن يعني وأنت تقرأ كتاب الله جل وعلا اقعد اتحرك في آيات الله تدبرها جيدا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل من معتبر هل حد بيفكر وفي نوع تاني من التفكر في الآفاق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار طب ليه؟ ليه هستفيد ايه؟ لأن حضرتك لما هتتفكر في خلق السماوات والأرض هتتذكر قول الله تتذكر قول الله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس يبقى المفروض أنا وإنت لما نقرأ كده بالبلدي بتاعنا احنا نلم نفسنا طيب في تفكر تاني أو ثالث في آلاء الله ونعمه المتواصلة ما القرآن يقول لك مثلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون يطلب مننا محور رابع في سير الأنبياء لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يبقى القرآن طلب مننا نحن نتفكر إيه تاني في حقيقة الدنيا والآخرة إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت بص اللي جاية دي بقى الآن اللي جاية اللي أنا هقولها دي الآن وظن أهلها أنهم قادرون عليها إحنا هننزل مطر وهنغير الكون وهنستنسخ بشر وهنعمل من الشيخ فلاني عشرة ومن الرئيس فلاني تلاتين وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس في آيات الله الخارقة ده نوع من التفكر ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنا أعرف قدر نفسي دلوقتي ثم في محاسبة النفس قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا طب إيه المحور الثامن من التفكر هو ده اللي أنا عايز أتكلم عنه دلوقتي وهو المقصود بالنسبة لنا عشان تعرف قدر نفسك إيه هو بقى يا سيدي إنك أنت تبص وتتفكر في نفسك كويس من شوية كنا بنقول أنت مش عارف أنا مين قال له أعرف أنت مين أنا عارف السي في بتاعتك على فكرة وعارف السي في بتاعت نفسي بس بجهل ده قال له أولك نطفة مذرة مذر ليه ريحة البيض الفاسد وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هاتين تحمل العذرة هو ده السي في بتاعك أولك وآخرك وما بين الأول والآخر أنت إيه أنا عارف أنت مين إذا القصة كلها إنك بتحتاج لما تتفكر في كتاب الله أنا قلت ثمان محاور طبعا بس يعني عشان نذكر بعض إنما الأساس اللي أنا عايزه المحور الأخير اللي هو محور إيه؟ محور التفكر في النفس القرآن بيدعوك بقى أولم يتفكروا في أنفسهم ده ربنا بيطلب مننا كده إنك أنت تقعد تتفكر في أصلك وتفكر في خلقك وإزاي بدأت الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء إذا ده محتاج الموضوع ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون الله جل وعلا كما يقول في أواخر فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الله جل وعلا يقول لك يا من ترفع صنم الأنا ويا من ترى نفسك شيء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر واحد يقف يتنطط ده ربنا بيورينا الأمثال دي في القرآن يقف يقول لك إيه أإذا ما مت لسوف أخرج حية هو أنا بعد ما أموت هرجع تاني أصحى فإذا بالقرآن عشان ألم نفسي وتلم نفسك وبالبلدي بتاعنا اللي احنا عارفينه ما تتقرننش يقول ربنا جل وعلا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يلي عندك 40 سنة وثلاث أيام ها وساعتين كنت من 40 سنة وثلاث أيام وساعتين وثلاث دقايق كنت فين كنت فين كنت عدم ما كانش ليك وجود ما كنتش موجود أو, أو أزيد من كده شوية مثلا ما كنتش موجود كنت عدم ثم الله جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون اسمع بقى اللي جاي ده كمان عشان تعرف قيمة هذه النعمة لما يقول الله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم بين قوسين اقعد بس فكر فكر زي ما أنا بفكر وشيوخنا علمونا نفكر ما هو أنا بفكر عشان شيوخنا اللي قالوا لنا كده وأهل العلم قالوا لنا كده التقاة الصالحين فكر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يبقى إذا لما تحركنا في محور التفكر في النفس وده كتير أنا بس بختصر إن الآيات اللي بتتكلم الإنسان عن نفسه كتير قوي عشان تفكروا بذاته ها الله جل وعلا لما يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ليه بني آدم اتكبر قال لأوتين مالا وولدا بني آدم شايف نفسه بعزوته وبماله أنا عالية قوي أنا العمدة أنا كبير البلد أنا اللي كلمتي مسموعة لما أقول محدش ينطق حتى لو غلط آه حتى لو غلط محدش يردد ورايا محدش يتني كلمتي مش ده حاجات بنسمعها في بيوتنا مش ده بنسمعه في بيوتنا وللأسف حتى في مجتمع الدعوة نفسه ممكن نسمع ده انك انت لو كلمت شيخ من المشايخ يقول لك يا ابني انت يا ابني امبارح انت يا ابني ده انت لسه يعني ما بقالكش غير كتابين جاي تكلمني انا وتقول لي ده بيحصل عند بعض من ينسون فضل الله جل وعلا وامتنان الله عليهم بالنعم ربنا بيمتن على الخلق في كتابه لما أراد منا أن نتفكر في أصل الإنسان وفي خلقته ثم ماذا بيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الأسباب اللي أنا اديتها لكم دي وأعطيتكم إياها من سمع وبصر وعقل وجوارح ما بتشتغلش لوحدها إنما بتشتغل بإذن الله بإذن الله شوف عايز أقول لك على حاجة يا أخي وأذكرك ساعات لما بتشوف واحد في الشارع شعره منكوش ومربي دقنه ولابس جلابيه مقطعه وبياكل من الزباله هو ده مش زيك مش عنده ده زيك فين راح ده ده راح فين تخيل العقل العقل اللي ربنا ميز بيه البني ادم عن الحيوان تكسر من الثانيه جلطه تخليك واحد تاني خالص يا اللي كنت معظم عقلك قوي تقول انا يعني بصراحة الكلام ده مش logic النبي يقول كده بقى معقولة الآية دي تقصد كده وتلاقي نفسك بتصدم شرع الله في قرآن ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتعظم عقلك قوي قوي قوي قوي قوي حتة جلطة bye bye يبقى إذن في النهاية كل هذه النعم لا يوجد لديها قدرة ذاتية للقيام بوظائفها إلا بفضل الله جل وعلا الله يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الله هو لا هي قدرتك انت في اسباب ربنا علمها لك حطيت بوصلة تمشي في المية وعرفت تعمل سفينة انما ان يشأ يسكن الريح يا, يا, يا بني ادم يا اللي بتتبرمج على الخلق وبتتنطط على البشر وشايف نفسك قوي الله يقول لك ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره مش هتتحرك إذا نحن في النهاية بقعدتنا اللي بنتكلم فيها أنه لا غنى لأحد عن الخلق هذه حقيقة هذه حقيقة نحن بدون المدد الإلهي عارف بالظبط عندك أي جهاز بيشتغل بكهرباء خلاص فجأة اتقطعت الكهرباء الجهاز ده في الوقت ده ما يسويش حاجة مع انه جهاز ممكن يعمل انجازات ما حصلتش في وقت قليل قوي لكن إذا سلبت منه الكهرباء أصبح معطلا بلا قيمة بلا ثمن بلا وزن كذلك الإنسان إذا لم يكن هناك مدد من الله جل وعلا خلاص ولا قيمة ليك الله يقول لك يا أخي سبحان الله حتى في حتى في الضحك والبكاء وأنه هو أضحك وأبكى ده مش بإيدك مش بإيدك ولا خفة دمك أبدا أبدا فضل من ربنا زي ما هنبين دلوقتي يمكن لما ننظر عشان أوريك قد إيه إن كل النعم التي أنعم الله بها علينا هي من فضل الله جل وعلا تعمل وتؤدي ولو لم يتفضل الله جل وعلا هذه الجوارح قد يلقي عليها ربنا جل وعلا الغفلة عارف لو أصبت بالغفلة الجوارح كلها بتتعطل يعني شوف ربنا جل وعلا يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس طيب الجن والإنس مالهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها بص كمان الوصف عشان تعرف نفسك إنك من غير ربنا ولا حاجة أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون كالأنعام بل أضل من الأنعام وده اللي احنا بدأنا بيه حلقتنا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هو فضل ربنا هو فضل ربنا ملناش حاجة عشان كده أهل الجنة الجمال نسأل الله أن نكون منهم في النهاية بعد ما هداهم ربنا تبارك وتعالى للجنة قالوا إيه الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا إيه كمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عشان تعرف حتى لو أنت بتطيع مالكش فضل مالكش فضل في حالة طاعة صلاة صيام قرآن كل ده مالكش فيه فضل أبدا إنما مشكلتنا احنا بقى هتكمن هنا هنا البداية إن احنا عندنا مفهوم عكسي لمسألة مسألة أنه لا غنى لأحد عن الله ساعات يبقى لنا مفهوم عكسي مختلف شوية بتشوف إن عباداتك وحياتك كلها بشطارتك تعالوا نبص حتى عشان أوريك قد إيه الأنا على عند كتير من الناس عالية وأسأل الله أن يطهر قلوبنا من صنم الأنا لما يعمل طاعة يبص لها بنظارة معظمة يعني لو عمل حسنة قد كده يلبس لها تلسكوب ويشوفها كبيرة جدا جدا جدا يقول لك أنا امبارح عملت كذا امبارح طلعت كذا لدرجة ان النهاردة النهاردة في صلاة التراويح اخ بيحكي لي وبندردش مع بعض كده فبيقول لي يعني انا بحاول التزم على منهج ربنا والحقيقة يمكن امبارح كده عملت ذنب صغير انت شايف الكلمة اللي انا بقولها دلوقتي انا عملت ذنب صغير قلت له مين قال لك ان هو صغير ها مين قال لك ساعات لما هتحس المعنى ده دايما وابدا هتستصغر كل حاجة انا عارف ان دي صغائر وكبائر ما اختلفناش لكن عايز اقول انه في حالة الطاعة ما تلبسش النضارة المعظمة قوي وفي حالة المعصية ما تلبسش العدسة المصغرة قوي يعني مثلا بتشرب سيجارة كويس تشرب سيجارة يقول لك يعني مش احسن من اللي بيشيش مش احسن من اللي بيشرب مخدرات اهو بيعمل معصية بس بيحاول يصغرها واحدة مش محجبة تقول لها يا ستي ما تلبسي الحجاب بقى احترمي نفسك واتقي الله البسي الحجاب شهر رمضان اهو دخل بيشجعك على الطاعة تقول لك مش احسن من اللي بترقص مش احسن مش عارف الممثلة الفلانية العريانة انت مالك بدول ليه دول يكونوا المثل بتاعنا عشان كده يا جماعة الخير عايزين نوصل لمرحلة مهمة قوي كلما قدمت طاعة حاول تستصغرها وكل ما عملت معصية حاول تكبرها عارف ليه هقول لك ليه أم المؤمنين عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يعني إيه, يعني إيه الكلام ده إن ناس بتعمل لله بتنفق لله بتعطي لله بتجاهد في سبيل الله بتصلي وتنزل وقيام ليل وقراءة قرآن لكن وقلوبهم وجلة خايفين خلاص خايفين جات أم المؤمنين عائشة قالت للنبي عايزة تفهم تفسير الآية دي فقالت له يا رسول الله هم الذين يسرقون ويشربون الخمر هم دول يعني ما بيشرب الخمرة وبيسرق الآن ومرعوب عشان هيرجع لربنا يحاسبه قا قال لا يا ابنة الصديق حديث سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني لا يا ابنة الصديق إنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون تاني كده معلش بيصوم وبيصلي وبيتصدق وقلوبهم ايه وجلة ليه عشان الطاعات الكتيرة دي صيام والصلاة والصدقة وفي حاجة تاني ده الراجل هو يعني الشهادة وصيام وصلاة وصدقة ايه تاني لكن الطاعات الكبيرة دي بيبص لها بعين قد كده ويخافون ألا يتقبل منهم ثم تلا قول الله جل وعلا أولئك يسارعون في الخيرات من الخوف من الخوف أنا مش عنده عالية ما بيطلعش قرشين ويقول لك أنا امبارح عملت مائدة رحمن ها ما بيجيش مثلا يصلي ركعتين بالليل ويقول لك أنا امبارح بصراحة ظهري اتكسر من قيام الليل وشايف ان الطاعة كبيرة قوي وانه يعني كده خلاص بقى يا رب مجرد ما خلصت ركعتين بالليل المفروض اول ما ارفع ايدي الدنيا تتقلب والكون يتشقلب كيانه عشان انا صليت ركعتين بالليل هو ده الشغل ان اللي ما عندوش الانا عاليه هتلاقيه دايما وهو بيطيع وهو بيطيع عينه صغيره على الطاعه وهو بيعصي عينه كبيره مصداقا لمن قال لا تنظروا الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت خلي بالك انت لما بتغلط في حق واحد صاحبك ولو غلطت نفس الغلطة في حق أبوك الغلطة بيحصل لها إيه تكبر قوي انت لو زعقت ها في واحد عادي غير لما تزعق في وزير غير لما هتزعق مع رئيس الجمهورية الوضع هيختلف مع انه ممكن يكون نفس طريقة الزعيق ونفس الخطأ لكن الخطأ يتضخم جدا إذا كان آه، الذي أخطئ في حقه صاحب سطوة ومكانة وله وزن في المجتمع اجتماعي يعني على الأقل بتكلم إذا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من واجهت إلى عظمة من عصيت ع- عظمة من عصيت ولذلك شوف هقول لك على حاجة أوي عشان تقدر تمسك صنم الأنا ده تدغدغه من قلبك افتكر قول عبد الله بن مسعود ابن مسعود فرق بين اللي عنده الأنا عالية وفرق ما بين اللي عنده الأنا مش موجودة أصلا عارف إيه هي التفرقة دي قال لك شوف المؤمن يرى ذنبه كجبل يخاف أن يقع عليه ده مش شايف أنا خالص المؤمن شايف ذنبه زي جبل هيتهد عليه إيه اللي خلاني عملت كده يا رب سامحني يا رب والله ما كنت أقصد يا رب يا رب يا رب بيتقطع من جواه طب اللي عنده صنم الأنا عالي ده إيه اللي بيحصل له أما المنافق فيرى ذنبه كذباب حط على وجهه فقال به هكذا هش هي كلمة هش دي بتاخد منك حاجة ولا حاجة خالص هش كده الدبانة تطير إنما التاني مترقب جبل يقع عليه ينهد عليه ده الفارق الحقيقة بين اللي عنده الأنا عالية واللي عنده الأنا مش موجودة خالص ولذلك يا جماعة الخير حينما نسمع قول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم من الموبقات ليه؟ لأنه مش شايف أنا ويعرف عظمة الله ويمكن هنشوف أسباب تضخم الذات من ضمن أسبابها الجهل بعظمة الله وقدرة الله جل وعلا عشان كده إذا أردت أن تحطم الأنا يمكن أخونا الشيخ أحمد صبري عامل الحكم العطائية الحقيقة يمكن في حكمة جميلة جدا وإحنا طبعا بصرف النظر عن كون ابن عطاء نوافق منهجه أو نخالف منهجه إنما أنا بتكلم على الكلام اللي اتقال إذا كان يوافق شرعنا ويوافق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أي حد فما بالنا لا نأخذ به إذا كان كلام عندنا في الشرع منضبط له في الشرع أصول فشوف الكلام الهايل ده لا عمل أرجى للقبول يعني أنت بتشتغل لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده يعني بتشتغل وبعدين ما بتبصش على اللي انت عملته ده خالص عارف ليه لانك بتدور على قاعدة القبول انما لو صنم الانا علي كل عمل هتعمله هتفتكر قول الله جل وعلا ولا تمنن تستكثر هتقعد كل شيء تمن ده انا الحقيقه امبارح آه، سديت دين واحد غلبان ده انا امبارح والله واحد فقير جالي وجوزته ده انا اسره ما كانتش مش عارف سقفها ايه وانا ناس كانوا محتاجين وانا وانا وانا انا انا انا انا افضل غنيها بقى خلاص انما البني ادم اللي مش شايف نفسه طبيعي جدا يعمل العمل يغيب عنه شهود العمل بل بالعكس يقول لك يا رب هذا جهد المقل كما قال ربنا والذين لا يجدون الا جهدهم ما عنديش غير كده يا رب اللي راح يقولوا للنبي عايزين نطلع نغزو معاك بس ما عندناش حاجه نركبها خلاص مفيش امكانيات فبتعمل بقدر المستطاع على قد ما ربنا اداك فاتقوا الله ما استطعتم لكن في النهايه تلاقي نفسك بتخلي العمل ده قد كده وترجو من الله سبحانه وتعالى القبول لا تقف تقول بقى انا اسلم على ايدي اول امبارح خمسين انا بصراحة امبارح صلى ورايا التراويح يجي مئة الف ده انا امبارح دعيت دعاء ململت لك الجامع ده الكلام ده ساعات بسمعه ململت لك المسجد ده انا عملت حتة خطبة الناس اتشحتفت في الجامع وخلاص وعيطوا مش لاقيين مناديل تخيل فالمشكلة كلها انك تعمل العمل وتراه هنتوقف عند هذا القدر وللرحلة بقية في سهرة غد بمشيئة الله الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعدي مين قال الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما فالشيطان يفتح ببال الجنة